رجب شهر البذر وشعبان شهر السقيا ورمضان شهر الحصاد يعني ايه الكلام ده وماذا يقصد السلف بهذه الكلمات الكلمات دي معناها يا جماعة ان من المستحيل او من الصعب جدا جدا ان واحد يفضل غافل ويفضل نايم وما بيستعدش ويجي فجأة ينزل رمضان ثم يقطف ثمار العبادة ويعيش قلبه مع المعاني الإيمانية وفجأة يتحول من إنسان غافل لا يقرأ القرآن ولا يقوم الليل لإنسان عابد وقانت صعب جدا أن يحدث هذا التغيير اللحظي رمضان ليس عصا سحرية رمضان لا تنقلب به الموازين هذه الانقلاب العظيمة لذلك كان السلف رضوان الله عليهم من فقههم يستعدون لرمضان من قبل رمضان يستعدون لرمضان من قبلها بستة شهور كما ورد عن كثير من الصحابة يقول اللهم بلغنا رمضان ومن قبلها بشهرين فقط وهم رجب وشعبان يبدأوا في بذر بذور العبادة في شهر في شهر رجب وسقيها في شهر شعبان ليقطفوا ثمارها في شهر رمضان وده اللي احنا بدأناه مع بعض في المية يوم ثورة ثورة على النفس 100 يوم استعداد 100 يوم جهاد 100 يوم معسكر بدأناه بقالنا أكثر من 10 أيام بدأوا زي ما احنا قلنا مع بداية الدورة 100 يوم يشملوا رمضان يعني رجب وشعبان ورمضان 90 يوم وبدأنا احنا قبلهم كمان ب 10 أيام عشان تبقى 100 يوم إن شاء الله تغيير إن شاء الله 100 يوم فتح وبركة وهدى وتيسير من الله سبحانه وتعالى علينا جميعا ففي البداية النهاردة هي أول ليلة في شهر رجب قبل أي شيء نحمد الله سبحانه وتعالى أن بلغنا رجب ونسأل الله سبحانه وتعالى كما بلغنا هذه الليالي الفاضلة والأيام الفاضلة أن يبلغنا رمضان وأن يسلمه لنا ويتسلمه منا متقبلا إن شاء الله سبحانه وتعالى ويبلغنا فيه صالح الأعمال الحمد لله أن بلغنا رمضان هذه النعمة العظيمة نعمة تستحق الحمد والشكر طبعا اتكلمنا كتير قبل كده عن الفرق بين الحمد والشكر مش هنطول في هذه التفاصيل لكن الحمد هو الثناء على الله لأجل الحسن والإحسان سبحانه وتعالى يعني بنثني على الله بما هو أهله سبحانه وتعالى ونحمد الله سبحانه وتعالى بما هو أهله من صفات الجلال والكمال والجمال والشكر هو العمل ليه شكر العمل إيه الدليل على الكلام ده قول الله عز وجل اعملوا آل داود إيه شكرا يبقى العمل هو الشكر اعملوا آل داود اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فالشكر هو العمل وهذه النعمة نعمة أن بلغنا الله عز وجل شهر رجب تستوجب الشكر وإذا شكرت زادك الله عز وجل لأن الله عز وجل يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم فكلما شكرت النعمة زادك الله عز وجل من هذه النعم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شكر نعمة رجب وأن يزيدنا بشعبان ورمضان إن شاء الله سبحانه وتعالى طيب إيه هو شهر رجب وإيه فضيلة شهر رجب وليه لازم نهتم جدا بدخول شهر رجب اليوم, اليوم يا جماعة مع غروب الشمس تغيرت معايير الحساب خدوا بالكم النهاردة محاضرة مليانة شعارات ومليانة كلمات يعني لابد ان احنا نحطها نصب عيوننا كلها شعارات من القرآن والسنة مش من عندي يعني ليه؟ لأن الله عز وجل قال عنها عن الأشهر الحرم اللي هو أوله رجب فات طبعا معانا المحرم لكن أوله في التتابع يعني عندنا رجب وبعدين عندنا ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ثلاثة مع بعض فرجب اللي هو المنفرد اللي احنا هنبدأ بيه إن شاء الله بدأنا بيه الآن قال الله عز وجل عن هذه الأشهر الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ده أول شعار معنا النهاردة فلا تظلموا فيهن أنفسكم طيب سؤال هل ظلم الإنسان لنفسه حلال ولا حرام ما هو أنواع الظلم أصلا أنواع ظلم كتيرة الإنسان يظلم غيره ويظلم نفسه بالمعصية يظلم نفسه بحرمانها من الطاعة يظلم نفسه فالظلم عموما إيه حرام صح ليه لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فالظلم أصلا حرام صح طيب لما ربنا يقول فلا تظلموا فيهن اللي هي الأشهر الحرم فيهن أنفسكم ده دليل على إيه هو ظلم أصلا حرام لكنه أشد حرمة في الأشهر الحرم فلابد أن نأخذ الحذر ليه لأن زي ما قلت لكم من غروب شمس اليوم تغيرت معايير الحساب فازدادت المحرمات حرمة ليه لدخول الحرم الزماني وهو الشهر الحرام انتوا عارفين يا جماعة ان في حرم زماني وحرم مكاني الحرم الزماني هي الأشهر الحرم الأربعة اللي هي رجب وبعدين ذو القعدة وذو الحجة ومحر... وإيه ومحرم دول الأربع أشهر للحرم الزماني أما الحرم المكاني هو مكة والمدينة تمام طيب حرم مكة ربنا قال إيه عنه ربنا قال عن الحرم المكاني وهو مكة وهي نفس الحرمة ده حرم زماني وده حرم مكاني آه، قال الله عز وجل عن الحرم المكاني ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم يبقى المحرمات تتضاعف فين في مكة كذلك تزداد الح- يزداد الحرام حرمة فين في الشهر الحرام لذلك قال الله عز وجل عنهم فلا تظلموا فيهن أنفسكم طب يعني نعمل ايه الموضوع كده صعب ولا انا بتهيألي ولا ايه لا الموضوع صعب فعلا ليه لان حتى في مذهب الامام الشافعي رضي الله عنه وارضاه ان الدية تغلظ في الاشهر الحرم يعني ايه الدية تغلظ في الاشهر الحرم يعني لو واحد قتل واحد في شهر عادي من الثمانية التانيين غير الاشهر الحرم عليه دية لكن لو قتل مسلم في الاشهر الحرم تبقى ديته مغلظة يعني تبقى اكبر من الدية العادية ليه لان هذه اشهر محرمة قال الله عز وجل عنها فلا تظلموا فيهن أنفسكم وتزداد الحرمة حراما في هذه الأيام والمعاصي تضاعف طيب ليه يعني الموضوع آه، خطير ده احنا داخلين على أشهر طاعة وداخلين على أشهر آه، عبادة وعايزين يعني مضاعفة للحسنات ليه بتضاعف السيئات في الأشهر الحرم ده تدريب على الترك لأن التخلية قبل التحلية يعني إيه يعني أنت مثلا لو في إيدك كوباية والكوباية دي مش نظيفة فيها بقايا مثلا اكل او شرب من حاجه حطيتها فيها قبل كده شربت فيها شاي مثلا وبقى فيها ايه التفل والاشياء دي كويس طيب انت عايز تشرب فيها ميه او عصير اول حاجه هتعملها ايه انك تاخد الكوبايه اللي مش نظيفه دي والاول ايه تغسلها صح وبعدين لما تخليها يعني تنظفها تحليها بقى تحط فيها الحاجه الحلوه اللي انت جاي تشربها صح فالتخليه قبل التحليه فمن سنه الله عز وجل ان جعل التخليه قبل التحليه فرجب شهر التخليه يعني ايه شهر التخليه الشهر اللي احنا فيه ان شاء الله سنتوب الى الله توبه نصوحه يرضى بها عنا جميعا ان شاء الله نسال الله عز وجل ان يتوب علينا نتوب وهنتكلم دلوقتي على الكلام ده بالتفصيل فرجب معسكر توبة إلى الله عز وجل رجب زي ما احنا قلنا سمينا الدرس صفحة جديدة مع الله في أحب الأيام إلى الله رجب فرصة إن احنا نمحو السيئات اللي كانت في حياتنا طول السنة اللي فاتت عشان يجي بعد كده شهر شعبان وشهر رمضان فنحليها بالطاعات وبالأعمال الصالحات يعني رجب من أول أولويات في شهر رجب قبل ما انا ازود في الطاعات واكتر فيها لا قبلها ان انا ابعد عن المحرمات ان انا ابدا لا اظلم نفسي كما قال الله عز وجل فلا تظلموا فيهن انفسكم من الان لابد من ايه من التخليه استعدادا للتحليه اللي جايه ان شاء الله من اول رجب هنبدا نحط بذورها وتزداد ونسقيها في شهر شعبان ونجني ثمارها ان شاء الله في شهر رمضان طيب ايه خطوره ايضا شهر رجب يا جماعة في سؤال دايما احنا بنسأله في آخر ليلة أو في أواخر رمضان دايما في سؤال وحتى في خطب بهذا العنوان يقول لك ماذا بعد رمضان ايه اللي بعد رمضان الحقيقة ان إجابة السؤال ده ما بعد رمضان هو ما كان قبل رمضان انت لا هترجع من رمضان على ما كنت عليه وده شعار تاني ما كان ماذا بعد رمضان الذي بعد رمضان هو ما كان قبل رمضان دايما البناء اللي ملوش أساس بينهدم دايما لو انت بتبني بناء ومفيش أساس هتيجي أي حاجة أي ريح توقعه ده اللي بيحصل دايما للإنسان اللي بيفضل غافل غافل غافل ويجي فجأة ده بكرة رمضان فيبدأ ان هو يحاول يجاهد نفسه ويعمل شوية طاعات على قد ما يقدر ويتغير ويتغير ويتغير ثم هذا التغيير الذي ما بين قيام ووقوع ما هو عمال بقى يجاهد نفسه احنا قلنا هنبدأ من بدري ليه عشان نقع ونقوم براحتنا احنا لسه معانا وقت فنبدأ نتوب الوقت ولو وقعنا في ذنب لا قدر الله نبدأ نتوب منه تاني وهكذا حتى ندخل رمضان بتوبة نصوح يرضى الله عز وجل بها عنا نبدأ نجاهد نفسنا في قراءة جزء أو جزئين أو ثلاثة حسب التارجت اللي احنا هنحطه أو الهدف فنبدأ ان احنا مثلا واحد عايز مثلا وليكن يقرأ خمس أجزاء هيبدأ النهاردة بجزء بعدين جزئين بعدين ثلاثة بعدين أربعة ممكن يقع ثلاث أربع أيام أسبوع يغفل يفطر يرجع يستدرك ما فاته عشان لما يدخل رمضان إن شاء الله يدخل وقلبه في أعلى لياقة إيمانية ممكنة تمام يا شباب طيب اللي بيعمل كده ان شاء الله حتى لو لا قدر الله وقع بعض الايام قبل رمضان واستفاق في رمضان وهمته علت في رمضان سيعود الى ما كان عليه قبل رمضان وزياده يعني هو كان عامل أوراد قبل رمضان وسخن الحمد لله وبدأ معانا في الدورة يشتغل ويستعد وبعدين جه في رمضان علا ال peak بتاعه قوي ال curve بتاعه علا فطلع طلعة جامدة جدا في رمضان ما شاء الله لما هينزل أقل حاجة هينزل على اللي كان عليه في شعبان وفي رجب صح لكن اللي جاي داخل فجأة على رمضان وانطلق انطلاقه في رمضان ما قدرش يثبت عليها تيجي تبص تلاقيه تاني ليلة في شوال يوم اتنين شوال ما بيصليش الوتر مش ما بيصليش القيام مش ما بيصليش التراويح مش ما بيصليش تهجد مش ما بيدعيش قبل المغرب وقبل الفجر لا ده ما عادش حتى بيصلي الوتر ولا سنة العشاء ده هو يا دوبك صلى العشاء بالعافية ليه؟ لأنه عاد لما كان عليه قبل إيه؟ قبل رمضان فده الشعار الثاني ماذا بعد رمضان الذي بعد رمضان هو ما كنت عليه قبل رمضان فلنحسن الاستعداد والاستقبال لرمضان إن شاء الله طيب ليه برضو احنا مهتمين جدا بشهر رجب لان احنا عايزين كل الوقعات والانتكاسات والفطور والخطط الفاشله نعملها دلوقتي دي كده كده هتيجي مفيش انسان ما بيقعش ويقوم مفيش حد من اول لحظه بينطلق دون اخطاء الكلام ده مستحيل مش موجود في دنيا البشر لازم الانسان يقع ويقوم يقع ويقوم يقع ويقوم الى ان يرزقه الله عز وجل الثبات طيب احنا عايزين الوقعات اللي احنا ممكن تحصل لنا دي المتوقعه نعملها قبل رمضان عشان لما رمضان يجي نكون ان شاء الله على اعلى صفة ممكنة طيب لابد من الانطلاق يعني الانطلاق الله عز وجل لما اتكلم على قصة طالوت وجالوت طبعا يا جماعة في قصص معانا كتير في لقاء اليوم مش هندخل في تفاصيلها هناخد بس منها الفوائد قصة طالوت وجالوت قال الله عز وجل فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر يعني إيه يعني في مرحلة كده من الاستعداد لأي طاعة سواء زي قصة للجهاد في سبيل الله أو الاستعداد لرمضان أو الاستعداد لأي حاجة أنت صح عايز تعملها في حياتك لازم في مرحلة اسمها مرحلة الفصل اللي هو من النهاردة مش هسيب قيام الليل من النهاردة مش هسيب ورد القرآن من النهاردة لابد أن أتغير دي اسمها مرحلة الفصل لازم تفصل لازم من أول رجب النهاردة النهاردة أول ليلة في رجب لازم نفصل بقرارات فاصلة قول فصل ليس بهزل من الآن لابد أن يكون هناك فصل في حياتك طيب إذا فصلت إلا يحصل فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر لابد هيأتي الابتلاء وده اللي أنا بقوله لك عايزين نبدأ من بدري ليه لأن لازم هيجي ابتلاء بدل ما الابتلاء والفتنة تجي لك وانت في رمضان ومفيش وقت أصلا انك تضيعه لا احنا عايزين هذه الفتن وهذه الوقعات وهذه الأشياء اللي احنا خايفين تحصل لنا نبدأها من بدري نبدأ من رجب عشان لو لا قدر الله حصل ابتلاء حصل ضعف حصل فطور حصل انتكاس حصل أي شيء يبقى احنا لسه معانا وقت ان احنا نصحح هذه الأخطاء طيب من أهم قرارات التغيير على الإطلاق بقى وده موضوعنا النهاردة هو صفحة جديدة مع الله طيب كيف نفتح نفتح صفحة جديدة مع الله كيف نفتح صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى الإجابة بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى التوبة يا شباب هي أهم وأخطر سلاح في طريقك إلى الله هو الطريق إلى الله لازم يكون فيه سلاح أيوة لأن أنت في معركة الله عز وجل قال إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا الشيطان عدوك الشيطان بيحاربك الشيطان هو اللي بيحاول يوقعك انت في معركة مع الشيطان في عداوة لازم يبقى لازم يبقى معاك سلاح السلاح اللي معاك سلاح التميز اللي ان شاء الله تقدر بيه تفوز على الشيطان هو سلاح التوبة ليه؟ لأن الشيطان مش هيسيبك الشيطان هيفضل معاك من أن تولد إلى أن تموت هيفضل يزين لك هيفضل يغريك هيفضل يوقعك هيفضل يفتنك طول ما أنت معاك سلاح التوبة الشيطان يفضل يتعب يتعب يتعب, يتعب طول السنة وتيجي أنت في لحظة تفتح صفحة جديدة مع الله بسلاح التوبة في تهد كل ما فعله الشيطان في هذا العام الشيطان انت تتميز عليه بسلاح التوبة اللي هو حرم منها لأن هو رجيم يعني ايه رجيم يعني محروم من التوبة التوبة يا شباب نقلت الكفار نقلت الكفار إلى الإخوان في الدين ازاي الكلام ده صفحة عجيبة جدا الصفحة الثانية من سورة التوبة ربنا سبحانه وتعالى هي اسمها سورة التوبة أصلا ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم يتكلم سبحانه وتعالى عن المشركين فربنا سبحانه وتعالى بيقول كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله إلى آخر الآيات كيف يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة ربنا سبحانه وتعالى يعدد جرائم المشركين وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يقول لا يركبون في مؤمن إلا ولا ذمة أولا- وأولئك هم المعتدون فإن تابوا يا رب بعد كل الجرائم ولا يركبوا في مؤمن إلا ولا ذمة بعد كل ذلك ربنا سبحانه وتعالى فتح بهم لهم باب التوبة نعم طب لو تابوا إيه اللي هيحصل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين شوف التوبة تنقل كافر محارب يصد عن سبيل الله لا يركب في مؤمن إلا ولا ذمة إلا أخوك في الدين أخوك في الدين فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون طب الكلام ده على الكفار بس لا والمنافقين أيضا قال الله عز وجل عنهم في سورة النساء إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار تحت خالص في قاع جهنم ولن تجد لهم نصيرا إلا مين إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله أجر وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما المنافق اللي كان في الدرك الأسفل من النار بالتوبة تحول من الدرك الأسفل من النار إلى أعلى الجنان مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما يبقى مع المؤمنين فوق في الأجر العظيم هذه التوبة نقلت الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من كفار محاربين يحاربون الله ورسوله زي سيدنا خالد وسيدنا عمرو بن العاص وكل هؤلاء المسلمين الذين كانوا كفار يحاربون النبي عليه الصلاة والسلام نقلتهم التوبة من كفار محاربين إلى سيوف لله ناصرين اتحولوا لسيف الله المسلول إلى الفاتحين الذين فتحوا البلاد التوبة ممكن تغير حياتك تماما من إنسان بعيد عن الله من إنسان بيعصي الله من إنسان الذنب يقهره من إنسان مش قادر يتخلص من ذنوبه من إنسان واقع في شباك الشيطان لإنسان هو خليل وولي من أولياء الرحمن إلى إنسان حبيب إلى الله لأن الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين دايما السؤال اللي كلنا بنسأله لنفسنا لما نفكر في ذنوبنا ونفكر في اللي احنا عشناه في البعد عن الله دايما الإنسان يسأل كده هو هل ممكن ربنا يقبلني هو ربنا يريد مني إيه هل ربنا يريد أن يعذبني هل ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يعذبني وأن أنا أكون في جهنم بعد الذنوب اللي عملتها دي كلها فيأتي الجواب الشافي والكافي من الله حيث يقول سبحانه وتعالى والله يريد تخيل ربنا يريد إيه والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا دي إرادة ربنا في شرعه ده اللي ربنا شرعه لينا الإرادة الشرعية اللي ربنا نزل شرعه ليها يريد مننا حاجة واحدة التوبة يريد التخفيف يريد ان احنا نرجع له ونتوب الى الله سبحانه وتعالى فلذلك هذا امر جلل ان انت تعرف ان ربنا يريد عنك يريد لك التوبة ولا تتوب يريد لك التخفيف ثم تبعد عن الله سبحانه وتعالى السؤال دايما اللي بقول لكم اساله دايما اللي هو ربنا يريد مني ايه وربنا ممكن يقبلني الله عز وجل اجاب ايضا عن هذا السؤال فقال سبحانه وتعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده شوفوا ال- الجمل دي يعني لو قعدنا نتأمل ونتدبر في جمالها وحلاوتها هنقعد لبكرة الصبح يعني وهو الذي دي يعني كأن الناس عمالة تقول هو مين هو مين هو مين اللي ممكن يقبل التوبة فربنا يقول لك وهو الذي هو الله سبحانه وتعالى الذي يقبل التوبة هو الذي يقبل التوبة كأنها جواب سؤال الناس عمالة تسأل مين اللي ممكن يقبل التوبة وهو الذي يقبل التوبة طب ربنا سبحانه وتعالى يقبل التوبة دي التوبة معرفة يعني أي توبة اللي هي بيسموها استغراق الجنس وهو الذي يقبل التوبة بجميع أنواعها توبة المشركين توبة المنافقين توبة العاصين توبة المسرفين كل أنواع التوبة الله عز وجل يقبلها سبحانه وتعالى ويقبلها عن مين ما قالش مثلا عن البعيدين عن العاصين لا عن عباده سبحانه وتعالى طب وعن ده عندي إيه قصة لوحدها ان دايما الانسان يحس كده وهو جاي الى الله عز وجل بذنوبه ان ذنوبه كثيره جدا وثقيله جدا مش قادر يشيلها فيقبلها الله عز وجل مش منك يعني هو الطبيعي ان انت ما تقدم حاجه لحد يقبلها منك لكن الله عز وجل للطفه بنا ورحمته وشفقته بعباده التائبين يقبل التوبه ليس منهم يقبل التوبه عنهم كانك جاي بحمل ثقيل يا رب اقبل يا رب تقبل توبتي يا رب أصلحني يا رب خذ بيدي والتوبة تقيلة ما انتش قادر تتحرك عارف ذنوبك وعارف معاصيك وعارف عيوبك فالله عز وجل يقبلها عنك وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون كل دي شعارات يا جماعة معانا في شع- في لقاء اليوم والله يريد أن يتوب عليكم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده من شعارات التوبة أيضا المهمة جدا جدا والتي وردت في الحديث أنا عندكم معانا قصص كتير وأحاديث كتير مش هنقدر نقف معاها كلها فهناخد الفوائد من بعضها بس من الفوائد أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه عنا في حديث قاتل المئة اترك ثم انطلق ايه اترك ثم انطلق دي النبي عليه الصلاة والسلام حكى لنا قصة وطبعا حكايته لها هي إقرار لما فيها من المعاني الصحيحة ان رجل من بني اسرائيل واحنا معانا بقى ان شاء الله في فيديو هحكي عليه في فيديوهين في اللقاء ده لازم تسمعوهم بعد اللقاء ان شاء الله على مدار الاسبوع يعني مش لازم النهارده الفيديو الاول هو فيديو على قناتنا على اليوتيوب اللي هو هل لي من توبه ده كان لقاء ايضا على التليجرام متسجل ده فيه تفاصيل بقى القصص دي كلها واللقاء الثاني اللي هو رجب شهر البذر ده فيديو انفجراف برضه هتشوفوه ان شاء الله الشاهد بقى في موضوع الرجل القاتل المئة هذا الرجل ذهب في بداية قصته خالص إلى إلى عابد فالعابد قال له ماليش توبة قتلوه فأتم به المئة ثم ذهب إلى عالم فقال له هل لي من توبة قال ومن يحجز عنك باب التوبة ولكن اداله نصيحتين النصيحة الأولى اترك والنصيحة الثانية انطلق قال له اترك قومك فإنهم قوم سوء وانطلق إلى قوم كذا وكذا فإن فيها قوم يعبدون الله فاعبد الله معهم طيب يبقى إذا الشعار الثالث في التوبة هو اترك ثم انطلق كل واحد مننا يا جماعة له بيئة فاسدة هي التي تعينه على الفساد شوف كده أي معصية في حياتك هتلاقي فيه سبب بيوصلك ليها السبب ده ممكن يكون آه، مثلا آه، group أنت مشترك فيه أو صفحة أنت بتتابعها أو قناة من قنوات التليجرام أو قناة يوتيوب أو صاحب بيبعت لك آه، صور أو بيبعت لك لينكات أو أو أو أو صحبة بتخرج معاها أو صحبة بتقعد معاها أو لازم هتلاقي سبب هو اللي بيوصلك للمعصية النصيحة الأولى اترك لازم تعرف الحاجات دي ايه وتتركها لازم ابواب الفتن دي كلها تقفلها وتبعد عنها تماما يبقى دي النصيحه الاولى والنصيحه الثانيه او الجزء الثاني من الشعار وانطلق العالم قال له ايه انطلق الى ارض كذا وكذا فان فيها قوم يعبدون الله فاعبد الله معهم يبقى لابد تنطلق في طريق الطاعه بالصحبه الصالحه لازم تشوف العكس بقى انك تشوف مين اللي يقدر يساعدك باذن الله عز وجل في الانطلاق في طريق الله عز وجل فتلزمه انطلق إلى قوم كذا وكذا فإن فيها قوم يعبدون الله فاعبد الله معهم يبقى ده الشعار الثالث الشعار الرابع الشعار الرابع من شعارات التوبة هي سنة يغفل عنها الكثير وممكن تكون أول مرة تسمعوها سنة المراغمة عارفين يعني إيه المراغمة؟ إيه سنة المراغمة دي؟ سنة المراغمة هذه سنة علمنا النبي عليه الصلاة والسلام إن إحنا نعملها دايما في كذا موطن ذكرت هذه السنة زي إيه؟ زي قول النبي عليه الصلاة والسلام لما كان آه، مسألة إن أنت تنسى في الصلاة فأنت مش عارف أنت صليت أربع آه، ركعات ولا صليت خمس ركعات فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لك إيه؟ إن أنت تبني على الأقل يعني هم أربعة ولا خمسة يبقوا أربعة وأقوم أصلي ركعة تمام؟ وبعدين أجبرها بسجدتين سهو النبي عليه الصلاة والسلام قال لك إيه بقى؟ قال لك إن هو يا إما أنت كنت فعلا مصلي ثلاثة ودي كانت الرابعة يبقى أنت كده ما زودتش حاجة فتكون هذه الصلاة إيه ترغيما للشيطان يعني إيه ترغيما للشيطان يعني كأن أنت بتقول للشيطان أنت كنت عايز تشككني في صلاتي وخليها ناقصة طب أنا صليتها كاملة وكمان مراغمة يعني حطيت راسك في التراب يعني كمان سجد- سجدت سجدتين زيادة السنة دي اسمها سنة المراغمة هي ما فيش يعني ما حدش مجمعها بهذا الاسم انا اللي مسميها هذا الاسم يعني بس هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم ترغيما للشيطان مراغمه طيب المراغمه دي يعني ايه يعني كل لما تقع في ذنب لابد تراغم الشيطان تقوم جاي كده وتايه تغيظه وتعمل تراغم الشيطان وتنتصر عليه بحاجه تانية وهذا من قول النبي عليه الصلاه والسلام واتبع السيئه الحسنه تمحها هي دي معنى كلمه المراغمه اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا لما نقع في ذنب نعمل ايه دايما يا شباب ودي غلطه بنقع فيها جدا ان انا اكون رايح اعمل طاعه يعني مثلا عندي حلقه ان انا مثلا ايه, إيه رايح مثلا احضر حلقه زي الدرس اللي احنا فيه ده مثلا حلو او آه، رايح مثلا اعمل آه، خير او رايح آه، اسمع قران او رايح اعمل اي حاجه كويسه وبعدين وقعت في ذنب تمام هذا الذنب دايما الغلطه اللي احنا بنقع فيها بيثبطني عن- عن الطاعه يعني دايما رايح مثلا حلقه القران رايح احضر دوره دوره الاستعداد رمضان ض- رايح احضر درس في المسجد رايح ادي درس آه، لشباب مثلا انا بدعوهم الى الله اي حاجه اقوم واقع في ذنب فالغلطه اللي احنا بن- آه، بنقع فيها ان انا اقوم الذنب ده يعطلني عن الطاعه والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا العكس قال اتبع السيئه الحسنه تمحها ده بالعكس ده هذا الذنب لابد يكون دافع ليا ان انا بدل ما ادي درس ده انا هدي درسين بدل ما احضر حلقه انا هحضر حلقتين بدل ما اسمع جزء ده انا هسمع جزئين ليه عشان اعوض اللي فاتني في الطريق الى الله سبحانه وتعالى وكذلك ايضا من سنه المراغمه احنا قلنا ايه موضوع سجدتين السهو وقلنا ايه موضوع ان انت تتبع السيئات الحسنه تمحها ان الحسنات يذهبن السيئات صحيح ايضا والحديث بقى اللي هو حديث ركعتي التوبه الحديث طبعا ممكن يكون في خلاف في تصحيحه وتضعيفه لكن ايه صححه الشيخ الالباني وهو عن اسماء بنت الحكم قالت سمعت علي رضي الله عنه يقول كنت رجلا اذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله به ما شاء ان ينفعني يعني كنت الحاجه اللي بسمعها من النبي عليه السلام بحاول اطبقها ده مين سيدنا علي عليه الصلاه رضي الله عنه وارضاه فيقول واذا حدثني احد من اصحابه استحلفته يعني لو حد تاني ايه ما سمعتوش مباشره يعني في صحابي بيقول للنبي قال كذا آه، استحلفه بالله انت سمعته من النبي قول اه خلاص قال وحدثني ابو بكر وصدق ابو بكر رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور يحسن الطهور اللي هو يتوضا يعني يتوضا وضوء صحيح ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله يبقى إذن يا جماعة من السنن أيضا في المراغمة ان انت لما تعمل ذنب تعمل طاعه عموما وفي حديث مخصوص ان انت تصلي ركعتين التوبه زي ما قلت لكم في خلاف بين اهل العلم في في صحه لكن الراجح صححه الشيخ الالباني واستدل به ايضا الشيخ ابن باز على صحه هذا الحديث وان انت لو عملت اي ذنب افزع الى الصلاه وهذا هذا ايضا من فعل النبي عليه السلام انه كان اذا حسبه امره ده حديث صحيح فزع الى الصلاه يعني دايما النبي عليه الصلاه والسلام لما كان اي حاجه تيجي مثلا ت- حسبه امر يعني في حاجه مضايقاه حاجه كبيره عايز يعملها حاجه عايز يستعين بالله على قضائها يعمل ايه يفزع الى الصلاه فاذا حسبك امر من طاعه تريد ان تستعين بالله على فعلها او من معصيه تريد ان تتخلص منها فافزع الى الصلاه كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا من سنه المراغمه كل دي انا بستدلكم على مساله المراغمه دي ان انت تراغم الشيطان كل ما الشيطان يوقعك تنتقم منه بانك تعمل ايه انك تعمل طاعه قلنا سجود السهو قلنا ركعتي التوبه قلنا اتبع السيئات الحسنه تمحوها ان الحسنات يذهبن السيئات وقول الله عز وجل الا من امن وعمل عملا صالحا الا من آ- من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات عمل عملا صالحا ربنا سبحانه وتعالى جعل من شروط التوبة أو من كمال التوبة أن تعمل عملا صالحا مع هذه التوبة ليبدل الله عز وجل هذه السيئات إلى حسنات كل هذا كان في الشعار كان الثالث ده ولا الرابع الرابع وهو سنة المرغمة الشعار الخامس يا جا- شباب معانا وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث انتوا عارفين قصة ال- النبي عليه الصلاة والسلام لما حكى لنا قصة الرجل الذي ضل في الصحراء تاه في الصحراء فاستيقظ فوجد الناقة فلما وجد الناقة فرح بالناقة فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح النبي عليه السلام يشبه أو ي- يعني يفك- يذكرنا بأن الله عز وجل أشد فرحا من هذا الرجل بالناقة الله عز وجل أشد فرح بعبده التائب من هذا الرجل بالناقة فالله عز وجل يفرح بتوبة العبد أشد من فرح هذا الرجل بالناقة طبعا هنا الايه الحديث آه، ليس تشبيه لصفة الفرح ولكن هو تعظيم يعني هي أشد وليست مثلها فالله عز وجل أشد فرحا من هذا الرجل الذي إيه الذي أشد فرحا بتوبة العبد من هذا الرجل الذي وجد الناقة الشاهد معنا في الحديث اللي أنا عايز أقف معاه وده الشعار الخامس قول النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الرجل لما وجد الناقة يقول النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ بخطامها يعني إيه فأخذ بخطامها يعني الراجل ده لما فرح بعودة الناقة له وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك وأخطأ مشية الفرح لم يترك الناقة بل أخذ بخطامها والله عز وجل يفعل أعظم من ذلك مع التائبين فيأخذ بخطام التائبين يعني يأخذ بخطام التائبين يعني أنت لما هتيجي ربنا ربنا سبحانه وتعالى سيأخذ بخطامك سيواجهك الله عز وجل لن يتركك إن عدت إلى الله مرة أخرى تائبا فالله عز وجل سيأخذ بقلبك إليه وده معنى عميق جدا من معاني التوبة إن أنت إذا عدت إلى الله أخذ الله عز وجل بخطام قلبك وثبتك على الطاعة ووفقك لمرضاته سبحانه وتعالى الشعار السادس أو الشعار اللي بعد كده في التوبة زي ما احنا قلنا في البداية خالص فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر وكذلك في قصة غلام الأخدود قال له الايه العالم أو الراهب وإنك ستبتلى اعلم أنك إذا سلكت طريق التوبة لا بد من ابتلاء بس الابتلاء ما بيجيش فورا ودي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى ان انت مش اول كده ما تتوب تبتلى لا من رحمة ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى يتركك حتى تثبت ثم يأتي البلاء البلاء لازم هيجي لكن من فضل الله انه ما بيجيش ايه بالصعوبة التي تصدك عن التوبة لكن لابد ان تأتي بعد التوبة ابتلاء ابتلاء يعني ايه؟ يعني امتحان امتحان من الله عز وجل ليراك ستثبت ليعلم الله عز وجل الصادقين والكاذبين لازم يأتي لا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون لابد أن, يأتي أن تأتي فتنة لابد أن يأتي بلاء ليكشف الله عز وجل عن خبايا النفوس وده الشعار اللي بعد كده اللي هو إنك ستبتلى لابد أن تجهز نفسك ليوم تبتلى فيه بعد التوبة لابد لابد تأتي توبة ليظهر الصادق من الكاذب من شعارات التوبة أيضا أن الله عز وجل لما قص لنا قصة آدم عليه الصلاة والسلام في توبته إلى الله قال الله عز وجل عنه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم لابد من التلقي مع التوبة يعني من التلقي لابد أن تتلقى عن الله تريد أن تتوب تلقى عن الله المواعظ تلقى عن الله الأوامر تلقى عن الله ما يثبتك على التوبة لابد تتلقى أنت عارف التلقي ده أنت عارف لما حد مثلا يحدف لحد حاجة فيتلقاها يعني يتلقاها يعني يرفع إيديه كده ويسعى نحوها لابد أن تتلقى عن الله لتتوب طب التلقي ده أعمله إزاي الله عز وجل قال عن قرآنه قد جاءتكم موعظة من ربكم سمى الله عز وجل القرآن موعظة من الله عز وجل لابد أن تتلقى القرآن كموعظة لابد أن تتلقى القرآن كموعظة تسجل هذه الفوائد دايما وانت بتقرأ القرآن ما يبقاش قراءتك القرآن قراءة صماء بتحاول انت تعد حسنات وخلاص بتحاول انت تعد حروف قرأت كم حرف وقرأت كم آية وقرأت كم جزء لا حاول دايما تستشعر الفوائد وتسجلها يعني لو حتى تعمل نفسك دفتر أو في النوتس بتاعة الموبايل أو أي حاجة لما تقف كده مع آية حاول أن أنت تكتب في هنا فايدة في هنا لطيفة في هنا حاجة لمست شغاف قلبي لأن دي موعظة من الله أنتوا عارفين النهاردة يعني ولله المثل الاعلى النهارده مثلا بديكم الدوره بتاعه استعاده رمضان دي بستعين بالله عز وجل وناخدها مع بعض بقول لك ايه ان انت وانت بتسمع اكتب فوائد اكتب فايده اكتب اثنين اكتب ثلاثه ودي موعظه من بشر هي صحيح فيها كلام من القران والسنه بس في الاخر اللي بيلقاها عليك بشر فما بالك ان الموعظه تاتيك من الله حري بك ان تتلقى الفوائد تلقى من الله العظه يتغير قلبك طيب فبنقول لابد من التلقي حتى ينفتح القلب وتقبل التوبة الشعار ما عدتش بعد الشعار اللي بعد كده فيه التوبة قول الله عز وجل ثم تاب عليهم ليتوبوا عارفين قصة الثلاثة الذين خلفوا مرار بن ربيع وهلال بن أمية وكعب بن مالك طبعا إن شاء الله بإذن الله وعدتكم ان شاء الله هيكون باذن الله لنا وقفه مع هذه القصه لوحدها في لقاء لوحده ان شاء الله باذن الله وده وعد ان شاء الله نسال الله ان يعيننا على ادائه ان انا هقف معاكم وقفه في اللقاء ده لوحده ان شاء الله توبه كعب بن مالك والثلاثه الذين خلفوا ان شاء الله هنعمله باذن الله ربنا يعيننا ونعمله ان شاء الله لعل يكون قبل رمضان ان شاء الله في الايام دي آه، في هذه القصه العظيمه جدا الله عز وجل يقول في توبته عن التائبين في في سوره التوبه يقول ثم تاب عليهم ليتوبوا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى توبة العبد تقع بين توبتين من الرب يعني ايه الكلام الجميل ده يعني انت عشان تتوب لازم ربنا الاول يتوب عليك فتوب فيقبل الله عز وجل منك التوبة توبة العبد تقع بين توبتين من الرب ثم تاب عليهم ربنا اللي تاب عليهم الأول وبعدين إيه ليتوبوا يعني لو ربنا ما تابش عليك مش هتتوب نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا اللهم توب علينا نتوب اللهم اغفر لنا الذنوب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ثم تاب عليهم ليتوبوا والتوبة هي الأوبة وهي الرجوع إلى الله عز وجل تعرف دايما المثل اللي بنضربه في الموضوع التوبة ده إن أنت كنت مسافر فكنت في محطة محطة قطر أو محطة أتوبيس المهم إن أنت ركبت الباص أو القطار اللي ماشي في الطريق العكسي يعني أنت مثلا وليكن في القاهرة ورايح اسكندرية فركبت قطر الصعيد اللي هو ماشي في العكس خالص ده فوق وده تحت ده شمال وده جنوب حلو وبعدين وانت اول ما ركبت كده بعد شويه فقت حصل لك اليقظه اليقظه اللي هو ابن القيم بيقول عليها ايه هي ان ايه ان آه، انزعاج القلب لروعه الانتباه من ركضه الغافلين ده تعريف ابن القيم على ايه على ال على ال اليقظه منزله اليقظه اول منازل الايه التوبه فحصل لك اليقظه انزعاج القلب كده ان انت فجاه هو ايه اللي انا بعمله ده ايه الحياه اللي انا عايشها دي انا ما ينفعش اكمل كده انا لازم انزل من قطر المعصيه واركب قطر الطاعه لازم انزل من الباص اللي ماشي في العكس الاتجاه ده اول حاجه بتعملها انك بتنزل من القطر الايه المعصيه صح طيب لما هتيجي نازل من قطر المعصيه لابد ترجع اللي انت مشيته صح لابد ترجع للاتجاه الصحيح لابد هي دي بقى الاوبه ان انا راجع لك يا رب انا راجع لنقطه الصفر لسه بقى هلو طاعات واعمل بس انا كل اللي مشيته غلط انا راجعه الان في الطريق الى الله لابد الان ارجع اللي انا مشيته في الغلط وده هو فكره التوبه والاوبه والرجوع معايا قصص كتير في التوبه كنت ناوي اقولها لكم بس شايف ان الوقت مش هيسعفنا مش عايزين نطول برضو الحلقات عشان اخواننا اللي بيسمعوا التسجيلات ما يملوش باقي معايا شعار في التوبه هقوله لكم الاول وبعدين نتكلم عن شروط التوبه اخر شعار خالص كان الامام احمد رضي الله عنه وارضاه طبعا احنا بنقول رضي الله عنه وارضاه في ال- في غير الصحابه ده من باب الدعاء مش من باب الخبر يعني كان في يوم من الايام الامام احمد راى رجل يعصي الله عز وجل ويصلي ويصوم فتعجب الإمام أحمد من هذا الرجل الرجل اللي بيعصي ده وبيصلي وبيصوم إزاي فسأله أنت إيه اللي أنت بتعمله ده فقال الإمام يا إمام إني أجعل بيني وبين الله بابا عسى الله عز وجل أن يدخلني من هذا الباب مرت الأيام ورأى الإمام أحمد هذا الرجل متعلقا بأستار الكعبة يدعو الله عز وجل أنه قد تاب إلى الله وأن يقبله الله عز وجل فتعجب الإمام أحمد وقال ترك بينه وبين الله بابا مفتوحا ففتح الله له كل الأبواب طب أنا ليه بقول الشعار ده كتير مننا يا شباب بيحاول انه يتوب وبيقع وبيتوب وبيقع وبعدين عنده ذنوب كتير عنده معصية كتير عنده كذا عنده كذا عنده كذا فساعات بيمل ساعات بيقول انا مش نافع لا حتى لو انت لسه بتجاهد نفسك في توبة لا تترك ابواب الخير والطاعة اجعل بينك وبين الله ابوابا مفتوحة لعل الله عز وجل أن يغلق عليك أبواب الشر ويفتح لك أبواب التوبة جميعا وده الشعار الأخير اجعل بينك وبين الله بابا لا يغلق كل واحد مننا يا شباب ممكن يبقى فيه طاعة ربنا ميزه فيها يعني في واحد مثلا صوته حلو في القرآن في واحد مثلا حفظه جيد في القرآن في واحد مخارجه كويسة في القرآن في واحد ربنا حبب إليه قيام الليل في واحد ربنا سبحانه وتعالى فتح له أي باب من الأبواب اللي هي بتكون سبب للقرب من الله عز وجل هذا الباب الذي فتحه الله عز وجل لك إياك إياك إياك أن تقنط وتترك هذا الباب إياك أنك تترك أبواب الخير لأجل المعاصي التي تقع فيها بالعكس اجعل بينك وبين الله بابا مفتوحا عسى الله عز وجل أن يفتح لك جميع الأبواب طيب عشان نختم هذا اللقاء الجميل في كيف نفتح صفحة جديدة مع الله في أحب الأيام إلى الله وهي الأيام التي بدأت الآن وأولها شهر رجب نتكلم بقى عن شروط التوبة ونختم بها حد عارف يا شباب إيه هي شروط التوبة شروط التوبة كام الأول حد يعرف هي كام دايما الشباب لما بسألهم السؤال ده في بعضهم بيقول أكتر الناس بتقول ثلاثة وبعدين بعض الناس شاطرة شوية فبتقول إيه بتقول أربعة وفي ناس أشطر بتقول إيه خمسة وفي ناس أشطر بتقول ستة جميل هما ستة إيه هما الستة رقم واحد الندم على ما فات شوف يا شباب معايا بقى كده عايزين إيه نبدأ إن إحنا ناخدهم واحدة واحدة كده هنبدأ من إيه من ورا لقدام يعني من الماضي للحاضر للمستقبل جميل أول حاجة الندم ليه الندم قال ابن القيم والندم ركن التوبة الأعظم الندم هو ركن التوبة الأعظم ليه؟ لأن الندم هو المحرك هو المحرك الأقوى اللي بيخليك تتحرك بقى بعد كده وتاخد خطوات في إن أنت تتوب إلى الله عز وجل يبقى رقم واحد الندم على ما فات يا ريتني ما عملت الذنب ده في حياتي يا ريتني ما عرفت الصحبة الوحشة اللي عرفتني على الذنوب دي يا ريتني ما عملته يا ريتني ما عشت اللحظة التي عصيت عصيت الله عز وجل فيها يا ريتني اصلا ما عملت الكلام ده هي يا ريتني دي هي الندم معايا شباب طب تيجوا نعملها مع بعض تيجوا كل واحد فينا كده يتذكر ذنب ويحاول يطبق عليه الكلام ده كل واحد يتذكر ذنب لنفسه كده بينه وبين نفسه ويقول يا ريتني ما عملته يا ريتني ما عشت اللحظه دي يا ريتني ما عرفت الذنب ده اصلا ولا شفته في حياتي حلو ده الندم رقم اتنين وهو المفروض يبقى رقم واحد بس انا قدمت الندم عشان هو المحرك الاصلي النية يعني النية يعني انا هترك الذنب ده لله مش لحد تاني لا عشان مكسوف من اصحابي ولا عشان مكسوف من اهلي ولا عشان الذنب ده بيخلي منظري وحش ولا عشان انا كبرت فالذنب ده بقى بتاع العيال الصغيره ولا عشان اي حد في الدنيا ليك بس يا رب يبقى انا هترك الذنب ده لمين لله سبحانه وتعالى هاخد بقى خطوه عمليه التوقف الان اللي هو ايه التوقف عن الذنب يبقى ده رقم ايه ثلاثة التوقف عن الذنب ما بعملوش دلوقتي حلو رقم أربعة العزم على ألا أعود يعني إن شاء الله من اللحظة دي مش راجع تاني النهاردة احنا دخلنا الأشهر الحرم النهاردة أول ليلة في شهر رجب والذنوب بتضاعف والمعاصي أشد حرمة إن شاء الله من النهاردة مش عامل الذنب ده تاني خلاص العزم على ألا أعود خدوا بالكم يا شباب عشان ناس كتير بت يعني بتلخبط ما بين العزم على الا اعود والا اعود الشرط هو ايه الشرط هو العزم يعني ايه الشرط هو العزم يعني افرض انا عزمت الا اعود وعدت هل فسدت التوبه يعني انا مثلا كنت بقالي عشر سنين بشرب سجاير مثلا وجيت النهارده قلت يا رب انا ندمان وهتركها ليك وما بشربش سجاير دلوقتي وان شاء الله من اللحظه دي مش هشرب سجاير تاني مر رجب الحمد لله وشعبان ورمضان وربنا ثبتني وما شربتش ولا سجاره جيت بعد رمضان ضعفت وفي صحبه وفي العيد وكده ومش شارب سجاره تاني هل التوبة اللي أنا تبتها عن العشر سنين دي باظت بالسيجارة ولا ده ذنب جديد محتاج توبة جديدة الراجح من جماهير أهل العلم إن ده ذنب جديد ملوش دعوة طالما كنت عازم عزم صادق في الإيه في التوبة الأولى يبقى التوبة الأولى بتاعت العشر سنين اتقبلت إن شاء الله طالما كنت صادق في هذا العزم والذنب الجديد اللي وقعت فيه ده ذنب لوحده محتاج توبة جديدة يبقى العزم مختلف عن ايه على الاقل اعود عزمت يبقى ان شاء الله اللي فاتت مسح رجعت ده ذنب جديد محتاج توبه جديده يبقى ده الشرط الايه الرابع طيب الشرط الخامس رد المظالم يعني إيه رد المظالم يعني لو كان في بقى الذنب بتاعك فيه مظلمه لعبد من العباد حاجه بينك وبين البشر لابد تتحلل منها بينك وبين الناس يعني عليك فلوس لحد سرقت فلوس رجعها ظلمت حد كلت ورث حد ترجعه ظلمت حد في اي حقوق ماليه لابد ترجعها حقوق معنويه تستسمحه فيها وهكذا يبقى الشرط الخامس هو رد المظالم الشرط الاخير هو ان تقع التوبه في الوقت الذي تقبل فيه هو في وقت ما بتتقبلش فيه التوبه ايوه في وقت في عمر كل فرد مننا ووقت في عمر الدنيا لا تقبل فيهم التوبة في عمر كل واحد مننا اللي هو الغرغرة يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم ما لم يغرغر يعني لو وقعت الغرغرة وجاءت لحظة الموت وترددت الروح في الحلقوم لو عملت إيه خلاص فرعون لما جت لحظة الغرغرة قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل ربنا ما قبلش توبته لأنه كان بيقولها إمتى في الغرغرة في وقت الغرغرة لا تقبل التوبة والوقت الثاني في عمر الدنيا أن تطلع الشمس من مغربها خلاص اتقفل باب التوبة على الجميع بقى مفيش حد يتقبل منه توبة لو وصل إلى هذه اللحظة فدول ست شروط شروط التوبة الندم على ما فات النية الصالحة الترك لله التوقف أو الإقلاع عن الذنب الرابع العزم على ألا تعود خمسة رد المظالم ستة أن تقع التوبة في الوقت الذي تقبل فيه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا جميعا وأن يرزقنا وإياكم صالح الأعمال والتوبة الصالحة التي يرضى بها عنا وأن يرزقنا التوبة النصوح وأن يرزقنا ويعننا وإياكم من الآن على التوبة في شهر رجب وأن يحسن ختامنا إن شاء الله جميعا وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال الواجب العمل يا جماعة درسين هنحط لكم ال link بتاعهم الدرس الأول هو رجب شهر البذر مقطع صغير ثلاث دقايق لازم تسمعوا كلكم ان شاء الله هيغير كتير والشباب هيبعت لكم ال link دلوقتي لازم وهينزل على القناه الرسميه دلوقتي المقطع ده ان شاء الله مهم جدا جدا وده اول واجب عملي معانا النهارده والواجب الثاني تسمعوا الدرس بتاع هل لي من توبه على مدار الاسبوع بقى مش لازم النهارده بكره بعده لكن اللقاء الاول اللي هو رجب شهر البذر ده لازم تسمعوه دلوقتي اول ما نخلص الدرس تسمعوا رجب شهر البذر مقطع ثلاث دقايق بالظبط لكن في تلخيص لكلام كتير عايزين نقوله وعايزين نجتهد فيه من الآن تمام يبقى ده رجب شهر البذر والحاجة التانية ان انتوا ان شاء الله تسمعوا هل لي من توبة وده على مدار الاسبوع وتكتبوا لنا فايدتين استفدتوهم من اللقاء وقرار تغييري اتعلمتوه او خدتوه كل واحد بينه وبين نفسه من الان وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا والحمد لله رب العالمين وان شاء الله الناس اللي عندها اسئله نجاوبها على جروبات التفاعل ابعتوا على جروب التفاعل بتاع النساء والرجال وان شاء الله هجاوبكم على الاسئله اول ما افضل ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته